الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد هذا هو الدرس السادس والثلاثون من دروس المصطلح وما زلنا مع الباب الثالث واليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع المبحث الثالث وهو بعنوان كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه يبقى النهاردة عنوان الدرس ايه كتابة الحديث وضبطه والتصنيف ايه فيه اولا حكم كتابة الحديث اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على اقوال الان هنتكلم عن ايه يا شيخ محمد كتابة الحديث الصحابة والسلف اختلفوا على أقوال في هذا القول الأول فكرهها بعضهم من هم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت موضوع كتابة الحديث الأمر الثاني القول الثاني وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمر وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم الأمر الث... القول الثالث ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف ولم يدون الحديث الحديث في الكتب ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا نحن يبقى الاختلاف في الكتابة إلى كم القول الأول كرهها بعضهم من هم ابن عمر وابن مسعود وابن وزيد القول الثاني أباحها بعضهم من هم عبد الله بن عمرو وأنس وعمر بن العزيز وأكثر الصحابة القول الرابع ثم أجمع الثالث ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع كده إيه انتهى تمام آه ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في إيه؟ في عصرنا نحن سبب الاختلاف لماذا اختلفوا بقى في حكم كتابة الحديث وسبب الخلاف في حكم كتابة الحديث أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي احنا قلنا طبعا في أصول الفقه إذا كان هناك إيه أحاديث متعارضة نسعى للجمع إيه بينهما ثم إذا لم أخذناه في المصطلح أقصد أخذناه في المصطلح فإذا لم نوفق للجمع بينهم نسعى لإيه لأيهم للتاريخ نبحث عن تاريخ الحديث فالحديث المتأخر يكون ناسخا للحديث الذي إيه آه للذي إيه قبله فسبب الخلاف واحد حديث النهي ما رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو هذا الحديث رواه مسلم الحديث الثاني عكس الحديث الأولاني حديث الإباحة ما أخرجه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة منها الإذن عبد الله بن عمرو بكتابة الحديث وقول اكتبوا لأبي شاه متى كان هذا حد يذكر؟ الشيخ محمد لولا مفاصل كان ذكرنا الرجل يمني هو يمني يا أبو شاه متى كان هذا في فتح مكة عندما تكلم يصلى بفتح مكة وقال لا أحفظ ما تقول فأكتب لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي لأبي شاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه الجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة على وجوه منها قال بعضهم الإذن بالكتابة لمن, لمن خيف نسيانه للحديث والنهي لمن أمن النسيان وخيف على اتكال على الخط إذا كتب قالوا لو في واحد أصلا ممكن ينسى ده إيه يكتب ولو في واحد لا ينسى لا يكتب ده قول القول الثاني قال بعضهم جاء, جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة حين إيه أمن ذلك وعلى هذا يكون النهي ايه منسوخا يبقى ال- ال- الطريقة الاولى كانت طريقة العبارة لايه ها ركزوا معايا انتم مش مركز الاكل اللي كلتوه ده في حاجة ولا ايه مالكم تنحين كده ليه اه بنقول ال ال الح... عندنا حديث بيأم- بينهى عن الكتابة وحديث يأمر بالكتابة العلماء تعاملوا مع هذا الحديث من شقين الشق الأول حاول الجمع بينهما فالذي حاول الجمع بينهما قال كان الأمر بالكتابة لمن خيف أن ينسى الحديث والنهي أه لمن لا ينسى ده قول القول الثاني أه جاء قالوا جاء النهي حين خي- خيف على اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك الصحابة آه، فرقت بين ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن أه؟ أصبح النهي ايه منسوخا وجاء الأمر بايه بالكتابة يبقى لما أقول لك آه عندما يأتيك سؤال ما سبب الخلاف في حكم كتابة الحديث وكيف ها يجمع بينهما هتقول سبب الخلاف ان في حديث للنهي وحديث للإباحة طب والجمع بينهما على طريقتين بعض العلماء جمع بينهما فقال النهي لمن الأمر لمن خيف عليه من النسيان ها وال ف- و- و- وال- والأمر لا لمن أمن من النسيان أو لذلك طيب ده دي الطريقة الأولى الطريقة الثانية قالوا آه، كان النهي خوفا على أن يختلط بالقرآن فلما أمن الاختلاط أصبح إيه أمر بإباحة الكتابة ماذا يجب ما هو كده أصبح النهي منسوخ ما هو النسخ ليه لأنه أمر لأ- قال اكتبوا لأبي شاه ها فأصبح النهي إيه طب متى كان النهي ده في فتح مكة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ومتى كان الأمر كان قبل قبل ذلك فأصبح النهي إيه منسوخ عرفت تمام وبرضه لأمره لعبد الله بن عمرو بن العاص آه، ولا وع- عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إني أكتب عنك أه قال اكتب فما يخرج من هذا إلا إيه حقه صلى الله عليه وسلم فيعني قال له أنت تا- يعني إيه آه تتغضب ولا والرضا وكذا قال اكتب فما يخرج من هذا إلا إيه ففي أحاديث كثيرة تبين موضوع الأمر بإيه بالكتابة ماذا يجب على كاتب الحديث ينبغي على كاتب الحديث أن ينصرف أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس ويشك آه ويشكل آه المشكلة ولا سيما أسماء الأعلام يعني إيه يشكل المشكل يعني إيه الضبط ضبط الحركات الفتحة والضمة والكسرة والذاء والسكون لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعد أسماء الأعلام أسماء الأعلام مش زي الكلمات العادية أو كلمات الحديث لكلمات الحديث هنظر إيه إيه حكمها الإعرابي ها منصوبة مرفوعة وهضبطها لكن الأسماء ضبط الأسماء نفسه آه، آه، بما يسمعه آه، بالسريع، بما يسمعه الض- التصريف الاسم نفسه ضبط الاسم نفسه آه، وأن يكون آه، خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة وألا يصطلح لنفسه اصطلاحات آه، خاصا برمز لا يع- لا يعرفه الناس وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعملش لنفسه مصطلحات ورموز خاصة به هو ما ينفعش يعني الص- لما جاءوا يتفقوا مثلا على كتب الحديث قالوا خاء البخاري ميم آه مسلم ها آه احمد حاء تمام ابن حبان آه، كات- كاتبين ايه حاء الف او حب حب وهكذا طبراني طاباء الشاهد اتفقوا على الرموز دي ما يجيش واحد عامل لنفسه رموز لا رموز غير دي لا خاصة بيه هو ما ينفعش لازم يعمل رموز يكون متفق عليه او اذا عمل رموز يعرف بهذه الرموز في, في, في بداية الكتاب يقول انا رمزت لكتاب كذا بكذا ورمزت لكذا بكذا يعرف بهذه إيه؟ الرموز والكات وكاتب الحديث اذا كتب صلى الله عليه وسلم ما يكتبش صاد بين قوسين او يكتب صلعم ها اختصارا للصلاه عليه وسلم لا يكتبها كامله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذكره ولا يسأم من تكرار ذلك صلى الله عليه وسلم ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا لو هو بينقص بينقل من الكتاب والكتاب كاتبها صاد لا يفعل إيه مثله إنما يكتب صلى يكتب إيه صلى الله عليه إيه وسلم وكذلك الثناء على الله تعالى فيكتب إيه عز وجل سبحانه وتعالى ما يكتبش مثلا إيه عين جيم مثلا لا يكتب عز وجل وكذلك الترضي والترحم على الصحابة ما يكتب ما يكتبش رهضاض يكتب ايه رضي الله عنهم ولو هيكتب على العلماء والترحم على الصحابة العلماء يكتب ايه رحمه الله ويكره ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها او التسليم وحده كما يكره الرمز اليهما بصاد ونحوه صل مثل صلعم وعليه أن يكتبها كاملتين يبقى دي قواعد محطوطة لمن أراد أن يكتب إيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الحديث كامل آه أسماء الرجال يضبطها كما هي كما جاءت آه الصلاة على وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم آه الثناء على الله عز وجل يكتب عز وجل أو سبحانه وتعالى الترضي عن الصحابة يكتب إيه رضي الله عنه الترحم على العلماء يكتب إيه رحمه الله ولا يخت... ولا يأتي برموز إيه خاصة به إلا إذا أه أعلنها وبينها في المقدمة الكتاب الذي يكتبه المقابلة وكيفيتها طبعا المقابلة لما كنا في رسالة الماجستير وأخذنا مخطوطة استفدت استفادة عظيمة جدا من أمر المقابلة لأن كان الجزء بتاعي في المخطوطة موجود في أربع مخطوطات ففي مخطوطة رئيسية اعتمدتها الجامعة المخطوطة الرئيسية دي بننسخوها بعد ما ننسخ المخطوطة الرئيسية نبدأ نقابلها بالايه بالمخطوطات الثانية الثلاثة التانيين كل نبقى قاعدين اربع تنفار خمس تنفار واحد معاه النسخة المكتوبة وواحد معاه النسخة الاصلية وواحد معاه الثلاث نسخ اللي هتقابل ويقرأ ونمر عليها كلمة كلمة آه وكل نسخة اتعمل لها رمز معين تمام؟ لو ليه مثلا النسخة الثانية فيها كلمة زيادة نجي حاطينها بين معكوفين ويجي عامل عليها ايه فهرس فوق ومنزلها تحت يقول لك وهذه زيادة اه من النسخة ميم ح نسخة المحمودية مكتبة المحمودية تمام خد هذا او من من في من فه صاد يعني مكتبة فيصل تمام وهكذا يبقى المقابلة دي بقى هنا المقابلة في كتابة الحديث غير يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة, مقابلة آه كتابه بأصل شيخه ولو أخذه عنه بطريق الإجازة إزاي كيفية المقابلة يعني هو كتب كتاب عن شيخه أو, أحاديث أو كتاب شيخه لازم يقابل هذا الكتاب مع كتاب إيه شيخه الشيخ اللي كده كده منه كتاب ازاي بقى ان يمسك هو آه وشيخ كتا كتابيهما حال التسميع ويكفي ان يقابل له ثقة اخر او شوف تلميذ ثقة قابل نسخته على نسخة ايه الشيخ فيقابل ايه معه في اي وقت حال القراءة وبعدها كما يكفي مقابلته آه بفرع مقابل, آه مقابل ايه بأصل الشيخ يعني لو في كتاب آخر مقابل بأصل الشيخ ممكن يقابل إيه عليه عشان يضبطه ده معنى المقابلة وكتابتها اصطلاحا نكمل بفضل الله بعد الأذان نقول آه قال المصنف رحمه الله اصطلاحات في كتابة في كتابة ألفاظ الآداء اصطلاحات في كتابة إيه ألفاظ الأداء وغيرها غلب على كثير من كتاب الحديث الاختصار على الرمز في ألفاظ الأداء فمن ذلك أنهم يكتبون مثلا إيه حدثنا حدثنا يكتبون إيه ثنا تمام أو نا وأخبرنا يكتبوها أنا أو إيه أرنا تمام ولكن ينبغي للقارئ آه أن يتلفظ بها كاملة عند قراءتها يقول إيه حدثنا ما يقولش إيه قال فلان نا لا نقول قال فلان حدثنا أو أخبرنا الآن والآن نقولها في البخاري دي هتفيدكم في قراءة البخاري آه ويجو ولا يجوز له أن ينطق بها كما هي مرسومة ولا يجوز اسمع ولا يجوز له أن ينطق بها ك... كما هي إيه مرسومة تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يعني كان الإسناد وصل إلى شيء معين شيخ معين ويبدأ يتحول إلى شيخ ثاني فيقول لك إيه يرمزون له في كتب الحديث دايما بحرف إيه حاء وينطق القارئ بها هكذا حاء حاء ألف يعني حاء يعني إيه تحويل الإسناد يعني الإسناد هنا إيه تحول مش حاهش ها يكتب حاء حاء ها تمام فدال جرت العادة بحذف عشان عشان دي انتم تلاحظونها عند قراءة صحيح البخاري تمام جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا يعني لا تكتب في الخط وذلك لأجل الاختصار عشان ايه الكتاب ما يبقاش مثلا 2000 ورقة لما لو أضفنا قال قال قال قال طبعا دي هتاخد هتاخد اماكن كثيره جدا فاختصارا تحذف لكن عند القراءه يقول قال لذلك انتم ترون عند قراءه البخاري ما فيش مكتوب بين ايه ما فيش قال بين الاسناد وانا دايما اقول ايه ليه لان هكذا تقرا تمام آه جرت العاده بحذف كلمه قال ونحوها بين رجال الاسناد خطا وذلك لاجل الاختصار لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها مثل ايه حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك لما يجي يقرأ القارئ يقول ايه حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك فينبغي للبقار ان يقول قال اخبرنا ايه مالك كما جرت العادة بحذف انه في اواخر الاسناد اختصارا ايضا مثل ايه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا هي ما لا تقرأ هكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تمام فينبغي للقارئ النطق بها فيقول إيه أنه قال وذلك تصحيحا للكلام من حيث إيه الإعراب تصحيح الكلام تصحيح الكلام عايزه إيه الإعراب وده اللي كان منعني آه أن تقرأوا في صحيح البخاري حتى نصل إلى هذا الدرس ها فتعلمون كيف تكون القراءة فإن شاء الله من الدرس القادم سوف نقرأ تقرؤون ما أقرأ في صحيح البخاري فياريت كل واحد يجيب معاه صحيح البخاري بإذن الله تعالى تمام آه الرحلة في طلب الحديث لقد اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نظير وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا, ما لا يكاد يصدقه العقل أصلاً فبعد أن جمع أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد فيتجشم مشاق, مشاق السفر ويتحمل شظف العيش بنفس راضية وقد ولقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث الواحد يعني جرب يحصل له حاجة من الخطيب البغدادي ما ترك شيئا في علم الحديث إلا وصنف هو وابن حجر يعني الواحد خلاص يعني جرب الواحد يحصل له حاجة من هذين الرجلين تمام الشاهد من الأمر يا جماعة أن طلب الحديث يعني هو بيجمع أحد الأحاديث الموجودة عند شيوخ بلده كلها وشيوخ بلده دي مش مثلا هو مقيم في العمرية يبقى شيوخ العمرية شيوخ بلده يعني دي شيوخ مصر ها فلما يجمع الأحاديث من شيوخ مصر خلاص كلها لا يكتفي ما يقولش خلاص انا كل اللي عند اهل مصر جمعته شوف طلب العلم يرحل الى دولة اخرى الى قطر الى السعودية الى اليمن الى سوريا الى الشام الى العراق الى السودان ليجمع ايه احاديث المشايخ اللي هناك هكذا وطبعا في رحلات طلب العلم يعني ترى أشياء يعني لا يصدقها الخيال مما بذل لما, لما واحد يمشي على قدميه ها أكثر من أرف- ألفي فرسخ يعني قرابة عشرين ألف كيلو عشرين ألف كو- كيلو مشاها على قدميه تمام في عشرين سنة جابها من العراق لمصر آه، آه، الفرسخ آه، حوالي تا- تلات أميال والميل حوالي كيلو 600 تمام يعني بتعملها حوالي خمسة كيلو الفرسخ تقريبا اه هتاخد حضرتك فيجي آه يا- راح م- من من العراق الى مكه الى الشام الى ال- الى الى الشام الى ايه الى مصر الى اقصى بلاد المغرب الى الاندلس الى اليمن ويرجع تاني اللفه دي يعني مسافات على قدميه يقول عددت ألفي فرسخ وتركت الباقي يعني ما عدش بعد الألفين ها خدت البال حضرتك تخيل بقى يا جماعة شوف ال- ال- الرحلة في طلب العلم ولما واحد يركب من ال- من المدينة ركب من المدينة إلى مصر صحابي من الصحابة ليسمع حديثا من صحابي آخر وقف على الباب السلام عليكم تفضل قال لا ما جاء علمت أن عندك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فحدث قال حدثني به قال قال لا تفضل فحدثني به فحدثه به ثم ركب آه، آه، دابته مرة أخرى وعاد طب تفضل اجلس شوف لما ي- يشير يمشي من المدينة إلى مصر شهر كامل في طلب حديث واحد ثم يعود بعد شهر أو يطلع من الحجاز إلى بلاد الشام إلى أو الع- أو القدس في طلب حديث ثم يع- حديث واحد ثم يع- يع- يعود وبعض الع- العلماء ذهب إلى رجل ليأخذ منه حديث واحد فوجده يكذب على دابته ينادي عليها آه، وضامم حجره فلم يجد في حجره شيء قال من كذب على الدابة يكذب على الناس ومن كذب على الناس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ولم يأخذ منه الحديث لا أذكر من فلما يجي واحد يروح للشيخ يحضر درس للشيخ وما يلاقيش الشيخ ويروح يا الزعل يا الدنيا تخيل ده شاف سفر قد ايه اه تمام عشان حديث واحد وفي الاخر يلاقي لا يقبل منه هذا الحديث عشان بيكذب على دابه شوف انظر الى حبهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبذلهم في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحريهم آه لمن ياخذون عنه ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان اهتمام السلف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن السلف
اتصل بالموبايل وخد آه كان طريقة صحيح آه ف إذا آه يقول جمع فيه ال- خطيب بغدادي في كتاب آه، رحلة في طلب الحديث جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه فمن أحب سماع تلك الأخبار الس- الشائقة فعليه بذلك الكتاب فإنه منشط لطلاب العلم فشاحذ لهممهم مقون لعزائمهم فلا بد يا جماعة من الإنسان في طلب العلم هو بيطلب العلم امسك كتاب الش- الشيخ محمد اسماعيل علول الهمة في طلب العلم اقرأ اقرأ باب فيه حتى علول الهمة في الطلب بس أو كتاب زي كتاب الشيخ آه، سيد حسين العفاني صلاح الأمة في علو الهمة في 15 مجلد ها واحد يقول لك هقرا 14 مجلد أنا طب هم اللي هو كتبهم امتى لما كان انت عاجز عن قراءته هذا مصنف واحد من مصنفاته ها ربنا يبارك فيه ويقول ايه في عمره عايزين نعمله رحلة لمعرض الكتاب هذه الأيام شغال ها بإذن الله ال- فن... تمام انواع التصنيف في ايه ها في الحديث يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغير ان يقوم بالتصنيف شوف بيقول ايه اقرا كده يجب شوف بيقول ايه يجب واجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغير أن يقوم بالتصنيف وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طرقه طريق وأقل وقت وليحذر من إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتقصر فائدته مش يكتبه بس ها شوف المكتبة الإسلامية محتاجة لإيه إيه اللي ناقص من الكتاب من الكتب أو إيه ال- الأبواب العلم التي لم يكتب فيها فيكتب إيه ها في هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي كذلك يا أخواننا من كان عنده المقدرة في طلب العلم وتحصيل العلم ويتراخى ويتكاثل أرى أنا أنه يأثم من كان في نفسه المقدرة على تحصيل الطلب وباستطاعته أن يطلب العلم ثم يتكاسل ويتغافل أرى أنه إيه؟ يأثم تمام شوفوا الكتب بقى ال- النوع الأول من الكتب اسمه الجوامع وهو جمع جامع إيه ج... و- كلمة الجوامع إيه جمع إيه جامع والجوامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه إيه جميع الأبواب بقى من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقائق والفتن والتفسير وأخبار يوم القيامة مثل إيه الجامع الصحيح لصحيح إيه فالجامع ده جمع فيه إيه كل الأبواب لذلك سمي الجامع إيه؟ صحيح نمرة اثنين المسانيد ايه المسانيد دي جمع مسند والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر الى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث يعني مثل مسند الامام احمد يعني المساند دي جاب مثلا إيه؟ مسند ابي هريرة فجمع احاديث ابو هريرة كلها وراء بعض على على- دي بتكلم في الوضوء دي في العقيدة دي في يوم القيامة المهم أحاديث أبو هريرة كلها إيه أحاديث, أحاديث آه، أبو بكر ورا بعض أحاديث عمر ورا بعض وهكذا ده يسمى إيه مسند آه، النوع الثالث من كتب الحديث آه، ك- كتب إيه السنن وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام وتختلف عن الجوامع في أنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب والتفسير وما إلى ذلك بل هي مقصورة على إيه على أبواب الفقه وأحاديثه وأحكامه مثل سنن أبي داود وسنن- والترمذي وابن ماجه والنسائي والدراقطني وإيه والبيهقي وغيرها من كتب إيه يبقى كت- كلمة سنن لما تقرأ سنن أبي داود سنن الترمذي يبقى ده م- م- مجموعة على إيه على أبواب الفقه يا عشان تعرف أنت إيه لما تحتاج حديث أين تجد هذا الحديث ده ممتاز جدا عشان تعرف انت لما تعوز حديث اين تبحث عنه تمام النوع التاع- الرابع من انواع الكتب المعاجم وهو جمع ايه معجم والمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث ايه مرتبا على اسماء شيوخه شيوخه هو على ترتيب حروف المعجم غالبا مثل معجم الطبراني الاوسط والاصغر يعني هو له شيوخ له ألف شيخ اه فيرتب الاحاديث اللي رواها على اسماء شيوخه ويرتب اسماء الشيوخ على ايه آه، ت- ت- ترتيب ابجدي الف باء تاء فيكتب مثلا اسماء كل الشيوخ اللي اولهم ايه همزه احمد ها انس بعدين كل الشيوخ اللي اولهم باء وه... وكل الشيوخ وهكذا تمام النوع الر- الخامس من انواع كتب الحديث كتب العلل كتب العلل هي الكتب المشتملة على ايه على الاحاديث المعلولة مع بيان ايه عللها تمام وذلك مثل ايه العلل لابن ابي حاتم والض- والعلل الدرقطني احنا قلنا يا جماعة العلة في الحديث قلنا اما ان تكون علة في السند او علة ايه في المتن ومش اي واحد يعرف هذه العلة الا الجهابيظة الكبار المتخصصين في علم الحديث ومع ذلك افردوا كتب كتب مخصوصة بايه بالاحاديث المعلولة سواء كانت العلة في السند او في ايه مات مثل علل الدراقطني علل ايه ابن ابي حاتم علل الترمذي دي علل كتب مخصوصة في ايه ها في العلل في العلل انتوا معايا ها تمام اسو آه شرود شرود ذهنكم تمام واخد بالك هيعمل لي عله انا هيجيب لي عله واحنا بنتكلم عن العلل تمام النوع السادس من أنواع الكتب الحديث اسمه كتب الأجزاء يعني إيه كتب الأجزاء جمع جزء والجزء كل كتاب صغير جمع فيه مروياته راو واحد من رواته الحديث أو جمع فيه ما يتعلق به موضوع واحد على سبيل الاستفسار مثل مثلا را- جزء رفع اليدين في الصلاة البخاري جمع كل الأحاديث التي تكلمت في موضوع رفع اليدين إيه؟ أو مثلا جزء آه، جزء في التيمم جزء في ال- في الغسل جزء وهكذا الأجزاء دي عبارة عن إيه آه آه كل ما, ما روي في حديث واحد المرويات بتاعته كله او موضوع واحد او ايه يا ر- يا حديث واحد يا مرويات حديث واحد يا موضوع ايه واحد نمرة ز- سبعة من انواع كتب الحديث كتب الاطراف وهو كل كتاب ذكر آه فيه آه، ذكر فيه مصنفه طرفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ثم يذكر أسانيد كل آه، كل متن من المتون إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب مثل تحفة الأشراف بعرفة الأطراف زي مثلا إيه آه، هذا الكتاب يجب مثلا أنا عايز إيه إنما الأعمال بالنيات أروح أدور على الأطراف مرتب على ع- مرتب على حروف المعجم أول حاجة إنما دي تبدأ بإيه بألف يذهب على حرف الألف ويبحث عن إنما هيجي كاتب الشيخ بيكتب إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وبس يجي كاتب قص- قصادها الك- الحديث ده موجود في مين في الكتب الآتية خاء ميم آه، آه، حاء تمام طاء طاء باء يبقى البخاري ومسلم وأحمد والطبراني يبقى هو بيديك طرف الحديث زي ايه زي فهرس فهرس انت اللي تعرف الحديث ده آه، وده- والناس اللي ت- تعمل على تخريج الاحاديث واثبات الاحاديث صحتها وضعفتها لازم كتاب الاطراف ده عشان يعرف الكتاب الحديث ده موجود في اي ايه كتب يتتبع جميع مرويات الحديث لان اكيد في كل كتاب رجال ايه تختلف عن عن رجال الاسناد الاخر آه، النوع الثامن الثامن من الكتب كتب المستدركات وهو جمع مستدرك والمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤل- مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه مثل المستدرك على الصحيحين لعبد الله بن إيه لأبي عبد الله الحاكم من آه، النيسابوري إيه بقى المستدرك يعني الإمام البخاري حاطط شروط لل- للحديث الذي يكتبه في إيه في كتابه وكذلك إمام مسلم فدعم ليس الإمام ح- الحاكم جاب كل الأحاديث اللي هي على نفس الشروط بتاعت البخاري ولم يذكرها البخاري في كتابه والأح- وهي أحاديث صحيحة ونفس ال- و... وكل الأحاديث التي إيه في صحيح مسلم بنفس شرطه ولم يكتبها الإنسان- الإمام إيه لأن الإمام البخاري صرح بذلك الإمام البخاري قال أحفظ من الأحاديث الصحيحة مئتي ألف وما كتبت وما, وما تركت أكثر مما إيه كتبته تمام آه عرفنا إيه المستدرك النوع الت- التاسع من أنواع كتب الحديث وهو المستخرجات المستخرجات جمع مستخرج والمستخرج آه كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول وربما اجتمع معه فيه شيخه أو من فوقه مثل المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني إيه المستخرج؟ يعني أحاديث البخاري 4000 حديث هو عنده نفس الأحاديث بس بإسناد عن طريقه هو مش الإسناد الذي جاء به إيه؟ البخاري ها ممكن يلتقي في الب... مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه شيخ شيخ البخاري لكن هو الأحاديث دي كلها لها أسانيد عن طريقه هو أو عن شيخ غير الشيخ الذي أتى به مين الإمام البخاري يبقى كتب الحديث عندنا كام تسع أنواع مش تسع كتب بس تسع أنواع وكل نوع اتكتب فيه ك- كتب كثيرة جدا النوع الأول الجوامع كالجامع الصحيح بتاع البخاري ومسلم وغيره النوع الثاني إيه؟ المسانيد النوع الثالث سنن النوع الرابع المعاجم النوع الخامس العلل النوع السادس الأجزاء النوع السابع آه، ظرف النوع الثامن المستدركات النوع التاسع إيه؟ المستخرجات دي هذه شا- شملت كل كتب ايه الحديث تمام طبعا احنا تكلمنا عن كتابة الحديث والاختلاف في كتابة الحديث وطريقة الغ- القراءة في الكتب والرموز التي وجدت في آه، عند بعض المحدثين والكلمات التي حذفت مثل قال ومثل أنه ومثل ايه آه، حدثنا تتكتب ايه ثنا وهكذا هذا كان ملخص الدرس آه، الخامس وثلاثين من دروس المصطلح ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته